نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا مع حضراتكم في يوم في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة الحقيقة اتكلمنا في عجالة سريعة عن وصف مختصر لإزاي هنعيش يوم في الجنة واتكلمنا في ان المولى عز وجل دعانا الى الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا الى الجنه وقلنا ان اقرب طريق للجنه هو التقوى واقرب طريق للتقوى هو الصيام يبقى الصيام هو اقرب طريق الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى ذكرنا يا جماعه ان الجنه هي الوطن الحقيقي وهي- وهي الوطن الاصلي لان سيدنا ادم لما كنا في ظهر ابينا ادم وكان في الجنه فلما اخرج من الجنه واحنا خرجنا معاه أصبحنا كالمسافرين محتاجين نرجع للوطن مرة تانية والوطن هو الجنة وإحنا وإحنا مسافرين هنمر بأربع رحلات زي ما قلنا رحلة الدنيا ودي بتستغرق ما بين 60 ل 70 سنة بالكتير ورحلة تانية في القبر ممكن تستمر آلاف السنين وممكن مئات السنين وممكن أقل وأكثر الله أعلم ورحلة ثالثة هتكون في أرض المحشر ودي مدتها خمسين ألف سنة لكنها بتمر على المؤمن اللي أطاع ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم بتمر كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أسلفنا وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر وقلنا الرحلة الأخيرة إما في الجنة إما في النار ربنا يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى قلنا الرحلات دي كلها أهم رحلة فيهم الرحلة الأولى رغم إن هي أقصر رحلة لكنها أهم رحلة اللي هتغرسه هنا هينفعك في الثلاث رحلات وهيختم برحلاتك الأربعة في الفردوس الأعلى ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة وذكرنا يا جماعة إن الجنة محتاجة عمل ومحتاجة بذل وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة النعيم لا يدرك بالنعيم لو كنت عايز ترتاح هناك لازم تتعب هنا لو ما كنتش عايز تتعب هناك لازم تبذل هنا علشان ربنا يكرمك ان شاء الله وترتاح في الجنه وذكرت لكم اللي بشرهم النبي عليه السلام بالجنه سواء كانوا من الرجال ام من النساء وتعالوا نكمل النهارده حلقه بعنوان صفقه رابحه بعدها مباشره الحلقه القادمه هنبتدي نخش الجنه ونبتدي نعيش في الجنة ونشوف مفاتيح الجنة وأبواب الجنة وإزاي نتعايش مع كل حاجة في الجنة بوصف النبي عليه السلام لأن احنا قلنا بيصحبنا في هذه الرحلة كلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هيعرفنا كل حاجة لأنه هو الذي رأى الجنة بعينيه وكما قال أحد السلف والله لقد رأيت الجنة قالوا كيف ذلك قال رأيتها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عيني قد تطغى وقد تزيغ أما عين النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصفها الحق جل وعلا وقال ما زاغ البصر وما طغى تعالوا نشوف إيه هي الصفقة الرابحة ما زلنا مع النبي عليه السلام وبنقول له يا رسول الله عايزين نخش الجنة فأخبرنا إن في شرطين وحاجتين لازم نعملهم عشان نخش الجنة رقم واحد نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي وكل دي من أقوى ألفاظ العموم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض ممكن حد يرفض دخول الجنة قالوا ومن يأبى يا رسول الله هم الصحابة استغربوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللي بيعصى النبي عليه السلام يبقى هو مش عايز يخش الجنة لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى ده الشرط الأولاني والشرط الثاني إن في عقد لو حضرتك واخد بالك من الموضوع دوت العقد ده ورد الصيغة بتاعته في القرآن فلازم نمضي العقد ده مع ربنا سبحانه وتعالى عشان نخش الجنة قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ده الثمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يبقى في عقد العقد دوت فيه ثلاث حاجات العقد نفسه والبائع والمشتري من المشتري هو الله سبحانه وتعالى ومن البائع أنا وأنت بنبيع أنفسنا وأموالنا لله مع ان سبحان الله كما قال ابن عباس قال ربح البيع انفس هو خلقها واموال هو رزقها ثم ياخذها منا ويعطينا الجنه ربح البيع اذا كنا احنا اصل خلق من خلق الله واذا كانت الفلوس ديت فضل ونعمه من ربنا فربنا بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما ان احنا اصلا لا نملك من امر انفسنا اي شيء هو ده العقد والعقد ده لابد ان انت توقعه عشان تخش الجنه وعشان كده العلماء قالوا خد بالك ما دمت هتمضي العقد يبقى لازم يكون الدفع مقدما يعني لا يمكن تخش الجنه الا اذا قدمت نفسك ومالك لله سبحانه وتعالى بتقول له يا رب انا لا املك من نفسي شيء انا يا رب حتى قلبي الذي بين جنبي لا أملكه قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يبقى لابد يكون الدفع مقدما فالسؤال هنا هوت سؤال جميل أو أوي إذا كنت أنت تقدر يا مسلم وإذا كنت أنت تقدر يا مسلمة إذا كنا نقدر إن احنا نقدم أنفسنا وأموالنا في مقابل إن احنا نخش الجنة فيا ترى ما دمنا نقدر نقدم النفس والمال عشان نفوز بالجنة فهل نعجز ان احنا نغض بصرنا عن الحرام هل نعجز ان احنا نبر امنا وابونا هل نعجز ان احنا نصل الارحام او نحسن الى الجيران او نكرم اليتامى او ان احنا نكون صادقين او نترك اي معصيه تغضب ربنا سبحانه وتعالى اكيد هتكون اسهل بفضل الله ما دمت قادر ان انت تقدم نفسك ومالك فداء يعني لدين الله سبحانه وتعالى وطاعه لله سبحانه وتعالى عشان تعرف وتستشعر العقد والبيعة الجميلة دي كلها والصفقة الرابحة ديت تعال نشوف مين اللي نزلت فيهم الآية الجميلة ديت كان من ضمن أسباب النزول الغريبة جدا والجميلة جدا في هذه الآية إن الأنصار لما راحوا بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية ودي أعظم بيعة في الكون وهي في أعناق كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة قال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشترط لربك واشترط لنفسك اطلب اللي انت عايزه قال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا قالوا واشترط لنفسك يا رسول الله قال واشترط لنفسي ان تمنعوني وتحموني مما تمنعون منه ابناءكم وازواجكم وانفسكم قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك قال لكم الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله أكبر وفي رواية إن الأنصار راحوا للنبي عليه الصلاة كانوا سبعين رجل وامرأتان قالوا له يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخشوا في الله لومة لائم وعلى أن تمنعوني يعني تحموني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة قال ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية اللي كان من نتائجها أن بعد ذلك مهدت أرض المدينة لأن يهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليها دولة للإسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أكيد في ناس لسه مترددة ها هتوقع ولا مش هتوقع قول لي طاعة الرسول سهل قوي لكن توقيع العقد ده ان انا اقدم نفسي ومالي صعب قوي خد بالك وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قدم وقول انا موافق وتعقد الصفقة الرابحة عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم الحلقة القادمة هنمسك مفاتيح الجنة ونبتدي نخش ونمشي مع النبي في كل حتة في الجنة ونسعد بالجنة شوف المنظر اللي احنا قاعدين فيه ده يعني حاسين كأن احنا قاعدين في جنة الدنيا وزي ما قلت لكم في أكثر من حلقة هذا إعداد البشر للبشر فما ظنكم بإعداد رب البشر تعالوا نشوف ونشوف مقارنة بسيطة جدا بين متاع ونعيم الدنيا وبين نعيم الجنة علشان تقول إن شاء الله لابد ان انا اوقع العقد ولابد ان انا اسير خلف النبي وامشي ورا النبي عليه السلام لان من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى تعالوا نقارن بين الدنيا وبين الجنه في مقارنه يسيره جدا ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قبل الفاصل قلنا عايزين نعقد مقارنة ولو يسيرة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة قل ليه ما قلتش بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة لأن كل ما في الدنيا وصفه الله عز وجل في جملة من آية قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ال- اما النعيم اللي في الجنه نعيم باق ونعيم حقيقي نعيم غرس الله كرامته بيديه سبحانه وتعالى ففي الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن بعض الناس بتؤثر الدنيا على الاخره لان الدنيا قدامه شايفها اما الاخره فهي غيب وهو لو عنده يقين فيما عند الله يعلم ان ما عند الله خير وابقى المولى عز وجل لما عقد مقارنه يسيره جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنه قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث قال إيه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا سبحان الملك والله عنده حسن المآب يعني ده متاع الحياة الدنيا لكن اللي عند ربنا حسن المآب ثم قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عشان كده في عجاله سريعه تعالوا نعقد مقارنه يسيره جدا جدا وسريعه جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنه. متاع الدنيا قليل قال جل وعلا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى واحنا قلنا التقوى هي أقرب حاجة توصلك للجنة والصيام هو أكثر حاجة توصلك للتقوى يبقى الصيام يوصلك للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لك مدى قلة متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قال مثل الدنيا بالنسبة للآخرة يعني قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولما كان متاع الدنيا قليل ربنا عاتب الذي يؤثر الدنيا على الآخرة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله أكبر يبقى رقم واحد نعيم الدنيا قليل أو متاع الدنيا قليل رقم اتنين نعيم الجنة أفضل طبعا لو قارنت بين طعام الدنيا وطعام الجنة يعني شتان ما بين هذا وما بين ذاك قارن بين مية الدنيا اللي بتشربها وبين ما- مية الجنة قارن بين انهار الماء وانهار العسل وانهار الخمر وانهار ال- ال- ال- ال- اللبن اللي موجوده في الجنه وبين هذه الاشياء اللي موجوده في الدنيا شتان شتان قارن بين ازواج الدنيا وبين أجواء ازواج الجنه رغم ان الزوجه المؤمنه اذا كانت مؤمنه وماتت على ايمانها بفضل الله سبحانه وتعالى هي وزوجها فهي زوجه له في الجنه وتكون اجمل من الحور العين اضعافا كثيره لانها هي التي صامت وصلت وتعبت وتحجبت واطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها وفعلت كل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى قارن فالمقارنة مستحيلة رقم ثلاثة الجنة خالية من شوائب الدنيا انت في الدنيا بتاكل لكن ممكن تمرض وبتشرب وممكن تمرض وبتلبس لكن اللبس بيقدم وبتتزوج وممكن زوجتك تتعبك او انت تتعبها وبتخلف لكن ممكن اولادك يعقوك وممكن ي- يكونوا كويسين معاك وهكذا فالدنيا لا تخلو من الشوائب ومن المكدرات اما في الجنه فالنعيم خالص وصافي وباقي ونعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى بل ان قلوب اهل الجنه صافيه لا تشوف هناك لا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا خيانة وقال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله أكبر الحاجة الثالثة نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق يبقى نعيم الدنيا سينفد وزي ما بيقولوا يا جماعة الدنيا يا إما هنسيبها يا إما هتسيبنا يا إما هي تسيبنا ونفتقر يا إما إحنا هنسيبها وهنموت أما الآخرة لا هتموت ولا نعيم الجنة هينفد نعيم الجنة موجود على طول بل إن نعيم الجنة بيزداد وكل يوم النعيم أفضل من اللي قبله وكل متعة أحسن من اللي قبلها وفوق ده كله وأنتم فيها خالدون خالدا مخلدا فيها ابدا ولذلك اختم بالعنصر ده يا جماعه المولى عز وجل لما خاطب عباده المؤمنين في امر الجزاء خاطبنا على ثلاث انواع من الخطاب النوع الاولاني حاجه انت بتشوفها في الدنيا فيذكرها لك المولى عز وجل في الجنه ولكن شتان ما بين هذا وهذا يعني ايه الجنه فيها او الدنيا فيها نخل وزيتون ورمان وفاكهه صح كده والجنه فيها كذلك فاكهه ونخل ورمان لكن شتان ما بين هذا وذاك لكن لما شفت ده في الدنيا ربنا خاطبك به صراحه النوع الثاني حاجه انت ما شفتهاش لكن ممكن تتخيلها حد فيكم شاف ميه ما بتتغيرش ابدا لا بس ممكن نتخيلها حد فيكم شاف لبن اللبن دوت لا يفسد مع مرور الاعوام ما شفناش لكن ممكن نتخيله حد شاف خمره لذه للشاربين لا ما شفناش لكن ممكن تتخيل وهكذا فيذكر لك المولى عز وجل هذا النوع على سبيل المثل فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى النوع الثالث من الجزاء وده النوع الاخير هو نوع حضرتك ما شفتوش ولا سمعته ولا سمعت عنه ولا يمكن ان يخطر على قلبك او عقلك هذا النوع يسكت عنه الحق جل وعلا ولا يخبر به زي ايه لما المولى عز وجل وصف الفرش التي يجلس عليها او او التي التي يتكئ عليها اهل الجنه قال جل وعلا عن وصفها بطائنها من استبرق الله اكبر البطانه اللي هي من جوه حضرتك لما بتعمل انتريه او بتعمل صالون البطانه بتعملها من اي قماش رديء ايا كان لان يا دوب بس فقط بتلم بيه القطن او بتلم بيه الاسفنج انما الظهاره لازم تكون جميله فالمولى عز وجل بيوصف البطانه مش الظهاره قال بطائنها من استبرق من اجمل وارق واحلى انواع الحرير في الجنه امال الزهره يبقى شكلها ايه سكت عنها الحق جل وعلا ولم يخبر بها لان عقل البشر لن يستطيع ان يتخيل هذا ابدا سبحان الملك وده يوضح لنا حديث المولى عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ولان الصوم من الصبر وربنا قال عن الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني لا يستطيع احد ان يتخيل اجر الصابرين فكذلك اجر الصائمين لا يستطيع احد ان يتخيل اجر الصيام وسيكون مفاجاه يوم القيامه وده يوضح لنا حديث عجيب جدا ان النبي عليه السلام في يوم من الايام كان بيصلي بالصحابه فوهو راكع قام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فصحابي قال ذكر معين او دعاء معين هو عمره ما سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو طلع كده على لسانه قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات ما عرفوش يكتبوها ازاي؟ كم ينبغي من الحمد بما يوازي جلال وجه الله وعظيم سلطانه، فصعد الى الله عز وجل. وقال يا رب عبدك فلان فلان قال مقالة لم نعلم كيف نكتبها؟ قال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم قالوا لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها أنتوا حتى كملائكة لا تعلموا كم يساوي من الحمد بما ينبغي ويوازي جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى عشان كده كان الخطاب عن مسألة الجنة أو نعيم الجنة أو الجزاء الأخروي على ثلاث أنواع آخرهم هو النوع الذي لا يخطر على قلب بشر ولذا وضح الحق جل وعلا كل ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم أن قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ده يشجعنا إن إحنا نتبع النبي عليه السلام ونمضي ونوقع العقد والصفقة الرابحة مع الحق جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن شاء الله الحلقة القادمة نمسك مفاتيح الجنة ونخش والنبي يوصف لنا كل حتة في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى